الرحمة أمل يهديه طبيب عيادة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن آه، الأمراض المعدية في الأطفال الأمراض المعدية في الأطفال بتكثر جدا في فصل الشتاء وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مجموعة من الأمراض المعدية في أمراض معدية آه، بتبقى مصحوبة بطفح جلدي وفي أمراض معدية أخرى بتبقى مصحوبة ب آه، حويصلات مائية بتبقى موجودة على الجلد برضو وفي أمراض معدية ما بتبقاش مح- مصحوبة بده ولا ده فمبدئيا كده كمقدمة للكلام احنا بنقول انه اي مرض معدي بيبتدي الانسان يتعدي او ياخد العدوى منه ياخد العدوى بيه بيبتدي يحصل ان يخش يقعد في الجسم فترة يستمر في الجسم فترة معينة وبعدين بعد كده تبتدي تظهر الاعراض بتختلف الفترة دي يعني احنا الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الالتهاب الكبدي وباقي نوع الف وقلنا انه العدوى بتاعته بتدخل الجسم بيظهر المرض بعد من حوالي 15 ل 50 يوم تقريبا شهر يعني الفيروس دخل الجسم يقعد خم... شهر كامل كامل ما- يعني ما يظهرش اي اعراض للمرض لحد ما تبتدي تظهر اللون البولي يتغير والصفرة تبتدي تظهر والاشياء تظهر تباعا بتاعه التهاب الكبدي الوبائي دي اسمها الفتره اللي هي ال incubation period او الفتره اللي هي ما بين دخول الميكروب لحد ظهور اول اعراض المرض بعد كده بنتكلم عن ان المرض نفسه بينقسم الى قسمين قسم يعني فتره تحضيريه وبعدين لحد ما تظهر الاعراض الرئيسيه للمرض قبل المرض ما يظهر بصوره كامله بيقعد يومين ثلاثه غالبا او تتفاوت برضو على حسب نوع المرض واحنا هنتكلم دلوقتي في مجموعه من الامراض وبعدين بعد كده بيبتدي يظهر المرض ثم ياتي بعد ذلك آه، آه، آه، ال- ال- المرض كامل برضو نقطة مهمة جدا هي وبتهمنا جميعا هي اللي هي فترة العدوى الإنسان بقى لما يجيله المرض يعدي فترة قد إيه لو احنا اتكلمنا مثلا عن المرة اللي فاتت اتكلمنا عن التهاب الكبد الوبائي كنا قلنا ان هو بيعدي قبل ما يظهر المرض بأسبوعين يعني قبل الصفرة ما تظهر بأسبوعين وبعد ما الصفرة بتظهر بأسبوع يعني زي ما انتم شايفين كده انه اخطر فترة للعدوى هي الفترة اللي قبل ظهور المرض أساسا يعني يقعد الطفل محدش عارف عنده إيه أسبوعين كاملين قبل ظهور الالتهاب الكبدي وهو عمال يعدي الناس وبالعكس العدوى في الوقت ده بتبقى كبيرة جدا وبتبقى زيادة عن اللي بعد ظهور الصفرة بتبقى العدوى أقل بعد ظهور الصفرة ولكن برضه بيظل الطفل معدي طيب آه أنواع ال- الانتقال العدوى يعني إزاي الأمراض المعدية دي تنتشر آه، في منها عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم وده اكثر الامراض اللي هي موجوده في فصل الشتاء في منها عن طريق ال- ال- البلع انه احنا ناكل حاجات ملوثه زي مثلا التيفود وزي مثلا آه، النزلات المعويه و- واشياء كثيره جدا بتبقى عن طريق البلع وفي عن طريق التلامس المباشر زي مثلا الجدير المائي يعني انا لو دلوقتي الحويصلات المائيه بتاع الجدير المائي حد لمسها بيبتدي تنتقل له العدوى برضو عن طريق الحشرات يعني في مثلا ال- الناموس بينقل الملاريا مثلا آه، في البراغيث بتنقل امراض معينه زي ال- الطاعون مثلا ال- ال- وهكذا آه، ال- برضو في عدوى تنتك- تنتقل من الام الحامل لابنها ودي نسميها congenital infection يعني هي الام عندها مرض وابتدي المرض يعدي عن طريق الدم ويخش للطفل ايه المولود برضو عن طريق الحقن في بعض الامراض بتنتقل عن طريق الحقن زي قلنا الالتهاب الكبدي الوبائي نوع ب نوع الف كنا قلنا ان هو بينتقل عن طريق بلع الطعام الملوث لان الميكروب اصلا اصلا بينزل في البراز فبرضو الحقن او الحقن الملوثه عشان كده احنا دايما طبعا دلوقتي الحمد لله بقى في كان زمان الحقنه بتتغلي وهكذا لكن دلوقتي بقى في حقن اللي هي بتعطى و- و- وترمى بعد ذلك ودي ما في ان شاء الله ما يبقاش في مشكله خالص لكن هو طبعا الامراض دي بتنتشر قوي في الناس اللي بتتعاطى المخدرات والناس اللي بتتعاطى الحقن والناس اللي بتتعاطى الدم الملوث بعض الاطفال مثلا زي امراض الثلاسيميا او امراض الهيموفيليا او امراض آه، آه، الدم بيتعاطوا الدم بف- بصوره متكرره وبالتالي برضو مهم جدا المحاذير انها تؤخذ انه بيكون في عنايه فائقه لان في امراض كتير جدا بتنتقل عن طريق الحقن او عن طريق ال- ال- الدم الملوث. آه بعد كده من اهم الحاجات عشان نمنع هذه الامراض يعني احنا بنتكلم بصوره عامه الاول وبعدين هنتكلم عن مرض مرض اهم الحاجات اللي بنت... اللي, بال... اللي احنا المفروض نعملها عشان نقي انفسنا من آه، آه، الامراض دي هي اول حاجه ان احنا نتفادى الشخص المصاب على قد ما نقدر نعمل له عزل لفتره الفتره اللي احنا قلنا اللي هو بيعدي فيها يعني فترة العدوى اللي هو بيعدي فيها يعني مثلا الالتهاب الكبدي آه، الوبائي نوع ألف المفروض إنه يعزل آه، طول فترة السفرة اللي هو الأسبوع لحد ما السفرة تروح لأن إحنا قبل كده ما بنكونش ما بنكونش عارفين أساسا إنه عنده آه، التهاب كبدي هو كبدي وبائي آه، برضو بالنسبة للجدير المائي مثلا المفروض أنه فترة العدوى يوم قبل أسبوع بعد ظهور الطفح الجلدي فلازم يعزل في هذه الفترة ما يختلطش بحد من أهم الحاجات برضو عن عشان نمنع انتقال العدوى ال- آه، الاهتمام بالنظافة العامة يعني مثلا احنا اتفقنا المرة اللي فاتت أن غسل الأيدي من أهم الأشياء الرئيسية اللي بتمنع انتشار العدوى آه، وخصوصا العدوى عن طريق ال- ال- الت- الاتصال المباشر يعني مثلا آه، احنا قلنا المره اللي فاتت انه غسل الايدي بيتكم- بيتم- يعني بيتكون من كذا خطوه مش مجرد فقط ان انا اغسل ايدي بالماء والصابون كده وخلاص احنا قلنا ان احنا لازم نغسل ايدينا بهذا الشكل لازم نغسل كده وهكذا ولازم نخلل بين الاصابع ولازم نعمل تحت الاظافر ولازم الجزء ده كمان يغسل مع يعني في حوالي خمس ست خطوات سبع خطوات آه، بتبقى موجوده في موضوع غسل الايدي يعني مش مجرد غسل سريع كده لا احنا لازم نغسل الايدي وطبعا قص الاظافر مهم جدا بالنسبه للاطفال بالذات برضو ان انا اعلم اعلم الاهل يعني المفروض انه مثلا جاي لي اب عنده طفل عنده التهاب كبدي وبائي لازم افهمه انه آه، الالتهاب الكبدي الوبائي بينتشر عن طريق ايه وانه البراز بتاع الطفل هو مصدر العدوى وانه الطفل ده جاله التهاب كبدي وبائي بسبب الاكل الملوث المكشوف من بره زي عصير القصب وزي التمر اللي مكشوف من بره وزي اي حاجه مكشوفه من بره آه، لان الع- الدبان بيقف على آه، البراز والبراز بعد كده يروح يقف على اي حاجه مكشوفه فبالتالي بيكون نتيجه الحكايه دي انتشار العدوى آه، برضو من الحاجات المهمه جدا التغذيه المناسبه في الاطفال يعني الطفل اللي هو يعني يتغذى غذاء مناسبا ويتعرض للشمس بصوره منتظمه مناعته بتبقى قويه وبالتالي المرض بيصعب ان هو يهاجمه بسهوله يعني مش مو مش كل مرض بيخش الجسم بيظهر على الجسم لو الانسان مناعته قويه بتتغلب هي بتبقى معركه بين مناعه الجسم وبين المرض لو المناعه تغلبت عليه فخلاص المرض ما بيظهرش اساسا وما بيحصلش اي مشكله فمهمه جدا التغذيه المناسبه والتعرض للشمس في السنتين الاول من العمر بالذات والتغذيه المناسبه احنا دايما كشعب بن... بنركز على المواد النشويه ونغفل البروتين آه، البروتين احنا قلنا البيض واللحوم والفول الحاجات اللي بقوليات الحاجات دي مهمه جدا علشان تبني مناعه الجسم احنا دايما نركز على آه، آه، ال- آه، ح- ال- ال- النشويات زي البطاطس والرز والعيش والمكرونه السلام عليكم سلام الو ايوه ايوه يا دكتور مدام اسماء اتفضلي لو سمحت يا فندم انا دلوقتي ابني عنده سنه وشهرين
ايوه اتفضلي آه هو دلوقتي حضرتك كان عنده نزله وكان عنده ترجيع كتير و- وادات له حقنه والترجيع وقف وبقى كويس الحمد لله تمام بس هو دلوقتي ما طلعش اسنان والمشي بتاعه مشي بسيط يعني مش اللي هو بيمشي ويصلب نفسه كده وهو ماشي لا بيمشي وبيقع وما بي... تقريبا ما بياكلش يا دكتور طيب يعني انت بترضعيه صدرك لا هو بيرضع لبن جاموس من امتى ما هو تو- اول ما اتولد كان كان ضعيف وكشفت عليه الدكتور قال لي ساعديه بلبن بودره عشان هو ضعيف واللبن كان ما كانش بيكفيه فتعود على الببرونه لحد خمس شهور كده وساب صدري و- ولا- ورضع بالببرونه بقى
طيب تمام بعد ست شهور اديت له لبن جاموس طيب تمام واديت ان انا حاولت ان انا اطعمه بعد ست شهور برضه آه، كان بياكل بسيط خالص ودلوقتي تقريبا ما بياكلش حاجه خالص يعني دلوقتي المفروض ان هو ياكل كل حاجه ما بياكلش
خلاص انا هرد عليك ان شاء الله يا مدام اسماء ماشي يا دكتور شكرا
آه، برضو مهم قوي في علاج الامراض المعديه احنا اتكلمنا عن منع الامراض المعديه آه، المنع عن طريق ال- الصحه العامه ومعرفه ال- ال- كل مرض بينتقل ازاي ولازم الدكتور يقول للمريض ان المرض ده بينتقل عن طريق كذا عشان يتوقع ويفهم يعني تعليم الاب والام المحيطين والطفل المحيطين بالطفل إيه، كيفيه انتقال المرض ومده العدوى والكلام ده مهم جدا تاني نقطة التطعيمات احنا التطعيمات اللي بتتاخد إجبارية وفي تطعيمات طبعا زي مش إجبارية مهمة إن الواحد إن الطفل ياخدها لكن مبدئيا إن شاء الله نعمل حلقة مخصصة عن موضوع التطعيمات دوت لكن عموما انه آه، التطعيمات الاجباريه اللي بتتاخد بتغطي معظم الامراض المعديه فمهم قوي الاهتمام بموضوع التطعيمات دوت وتوعيه الناس باهميتها وكده برضو من الحاجات المهمه في علاج الامراض المعديه العلاج بقى احنا اتكلمنا عن منع آه، بالنسبه للعلاج اول حاجه ان احنا الطفل يستريح تماما ما يروحش المدرسه ما يروحش الحضانه لان الراحه جزء كبير جدا ان انا اقدر اخلي المناعه بتاع الجسم تقدر تهاجم المرض وتتغلب عليه بالاضافه للادويه اللي الطفل بياخدها آه، ومعظم الحاجات ال- آه، الفيروسيه بيبقى علاجها مش ادويه زي مش مضادات حيويه ولا حاجه خالص هي الطفل بمجرد ما بيستريح ويتحسن وياخد كميه كافيه من الغذاء وكميه خ- يعني آه، كافيه من السوائل بيبتدي الطفل يتحسن من غير ما ندي مضادات حيويه ولا حاجه الطفل لو عنده حراره بنديله حاجات الحراره لو عنده كحه بنديله حاجات الكحه على حسب نوع المرض وهنتكلم هذا الكلام بالتفصيل الممل ان شاء الله آه، اول حاجه هنتكلم عن الامراض اللي هي مصحوبه بطفح جلدي بيظهر على الجسم في آه، امراض معديه مصحوبه بطفح جلدي بيظهر على الجسم زي مثلا الحصبه الحمد لله في الاونه الاخيره ما بقيناش نشوف الحصبه كتير قوي لانه آه، آه، يكاد يكون آه، يعني ما بنشوفهاش خالص لانه الحصبه بقى فيه تطعيم ليها آه، بس انا هعرفكم بيها وهقول لكم عليها عشان في ناس كتير قوي قوي بتغلط في آه، موضوع الحصبه ده يعني مجرد ما يظهر طفح جلدي عباره عن بطش حمراء على الجسم يبتدي الاهل يقولوا ده حصبه وده خطا كبير جدا يعني لانه الحصبه مرض مش سهل ما الحصبه مرض يعتبر مرض آه، يعني مرض شديد فلما احنا نبالغ في تشخيصه وان كل طفل عنده طفح جلدي يبقى اسمه حصبه ده ما ينفعش الحصبه آه، بتنتقل عن بتنتقل عن طريق فيروس الفيروس دوت آه، بينتقل عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم يعني لازم يبقى في شخص مريض عنده الحصبه يبتدي انا ابقى اقرب منه الرذاذ له انواع آه، في بيعلق بيفضل عالق في الهواء بحيث ان الطفل ده لو كح او عطس في الاوضه يفضل فتره طويله جدا عالق في الهواء او ان هو بيسقط على الارض وبالتالي ما بي او يعني ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو دخلت اوضه مثلا او حجره فيها طفل كان مريض وهو عاطس في الاوضه دي فبيقعد فتره يعني م- م- فتره ما مش لازم يبقى مباشره عاطس في وشي عشان المرض يظهر وده مهم قوي آه برضو قلنا انه فتره العدوى آه بتبقى مهمة جدا ان احنا نعرفها او نتكلم عن فترة الحضانة يعني الاول انا تعديت او اي حد تعدى من طفل عنده ال- الحصبة يقعد 10 ايام كاملة عشان يظهر عنده المرض مش هيظهر في خلال يومين ثلاثة هيقعد 10 ايام كاملة عشان يظهر عنده المرض ومجرد ما يظهر المرض احنا بنقسمه لخمس ايام وخمس ايام خمس ايام فيها اعراض مهمة جدا السلام عليكم وعليكم السلام الو ايوه اتفضل أه، دكتور معاك ناصر من- ايوه اتفضل يا مرحبا اهلا وسهلا أصلاً ابني عنده سبع ايام وكان عملت له تحليل صفرة طلعت 15 اه وبعد كده قعدت في الحضانه يومين طلع وهي عنده 8
تمام بعد كده استنيت عليه يومين تاني عملت له تحليل صفرة تاني طلع 11 تمام بس فبعد كده رحت للدكتور راح الدكتور قال لي خلاص سيبه يومين ثلاثه تاني وبعد كده نعمل له تحليل تاني رحت لدكتور تاني غيره مم.
اعطاله دواء حقن واعطاله دواء تاني شراب وقال لي بعد 15 يوم تعمل له تحليل صفرة انا عايز اعرف بس هو كده طبيعي ولا هو إيه؟
فصيلة دمه ايه؟ مهم قوي نعرف فصيلة دم الطفل دوت مش عارف وفصيلة دم مامته
فصيلة دم مرض اه انت عارف فصيلة دم مامته؟
لا طب احنا مهم قوي نعرف فصيلة دم انا ايه بيه لا انا ماليش دعوة مم.
احنا مهم برضو نبقى بس اهم حاجة هي فصيلة دم الطفل وفصيلة دم الام مم.
احنا عايزين نعرف فصيلة دم الطفل وفصيلة دم الام وحضرتك آه، خد الرقم الموبايل من ال من ال من من, الح من القناة وانا ان شاء الرحمن سبحانه وتعالى هقول لك ايه الخطوات اللي هنعملها تباعا واتصل عليا مثلا بعد ساعة من الحلقة وانا اقول لك هنعمل ايه في الخطوات ان شاء الله السلام عليكم م- مدام دعاء
السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ايوه مع حضرتك اتفضلي
آه، انا حضرتك آه، عندي ابني آه، عنده آه، 11 شهر كده ولما بيجي يعيط آه، بيقطع النفس خالص يعني حوالي دقيقتين كده
تمام ايه تاني يا ام دعاء بس كده انت بتسألين كده مش بس عارفه اعمل له ايه يعني مش طيب عارفه هو هو إيه بياكل ايه ده؟
يا ام دعاء بياكل ايه هو باكل اكل البيت عادي يعني بياكل اكل البيت بيرضع طبيعي بيعمل له شوربه خضار آه، بي- بيرضع طبيعي اه
بداتي تاكليه من الشهر اه الكام حضرتك
بداتي تاكليه من الشهر الكام من الشهر الخامس كده من الشهر الخامس الخامس اه بياكل ايه من الشهر الخامس ايه قولي لي كده بسرعه الاصناف اللي بياكلها
يعني كان كان زبادي بس زبادي وايه تاني
بس كده مش يعني ما باكل بياكلش اي مش انت بتقولي بياكل اكل البيت يعني ما في ايه اكل البيت اللي بياكله اللي انت بتقولي لي بياكل لا، دل...
لا.
في الوقت الحالي بياكل ايه أكتر. انا بقيت بدات اكله من قريب يعني من شهر مثلا شوربه خضار وكده طيب شوربه خضار وايه تاني ورز وحاجات من بتاعة البيت كده طيب اكل تمام رز واكل خلاص انا هرد عليك يا دم- يا مدام دعاء فاحنا بنقول ان مرض الحصبه ان مش كل طفل عنده طفح جلدي بيبقى اسمه مرض حصبه آه، مهم قوي ان احنا المرض ده بينقسم الى احنا قلنا 10 ايام قبل ما المرض يظهر يعني لو حصل عدوى والعدوى عن طريق الرذاذ بتاع الجهاز التنفسي ولو راحت للطفل بيستنى 10 ايام عشان يظهر المرض خ- المرض نفسه بينقسم الى 10 ايام خمس ايام وخمس ايام خمس ايام قبل ظهور الطفح الجلدي اللي على الجسم كله وخمس ايام او ست ايام بعد ظهور الطفح الجلدي الخمس ايام اللي قبل ظهور الطفح الجلدي لابد ان يبقى فيهم حاجات مهمه جدا زي انه يبقى عند الطفل ده آه، حمران في العين ورشح مستمر وكحه مستمره وبيبقى فيه بعض لو انا فتحت بق الطفل وبصيت على في ال- ال- ال- الجزء اللي هو من الميوكوزا او اللي هو داخل الفم هلاقي فيه نقط بيضة كده موجودة عند الضروس الداخلية الناحية دي والناحية دي ده علامات أساسية موجودة في أي طفل عنده حصبة لازم يبقى الطفل عنده كحة وسخونية ورشح وعينه تبقى حمراء مهم جدا الحاجات دي تبقى موجودة لو مش موجودة يبقى ده مش حصبة وظهور الرشح الرشح في اليوم الخامس بعد هذه الاشياء يبتدي يحصل ان الحراره تعلى اكتر يعني الحراره مثلا بتبقى 39 قبل ظهور الرشح واحنا عمالين ندي طفل مضادات حيويه ومحدش ابدا في الدنيا يتنبأ بان ده هيبقى حصبه ابدا ولا يعرف الا لو كان ملم بان الخمس حاجات دول موجوده او هي بتتواجد مع بعض قبل ظهور الحصبه يبتدي يظهر الطفح الجلدي على الجسم عبارة عن بطش حمراء موجودة في الجسم كله بتبتدي دايما حوالين الودان وفي منبت الشعر وبعدين تبتدي تنزل على الجسم كله في خلال ثلاث أيام أو في خلال يومين ثلاث أيام تبتدي توصل لحد الرجل فبتنزل من فوق على تحت آه السلام عليكم أم أنس وبركاته آه، اتفضلي يا دكتور بس يا دكتور آه، انا عندي مشكله مع ابني بس مش عارفه تقدر تفيدني فيها ولا لا انا ابني سنتين ونص اولا وما خدش تطعيم السنتين يعني كان ايام في مشاكل في البلد وكده تبع الثوره وكده وما خدش تطعيم وكده ما خدش تطعيم و- أي تطعيمات خالص لا خد تطعيم بس بتاع السنتين في تطعيم بتاع السنتين اللي هو بيبقى اخر تطعيم يعني عند سنة ونص خد تطعيم اه خد اه بس بتاع السنتين ده ما خدوش اللي هو اخر تطعيم للطفل ما خدوش مم.
آه في حاجه يا دكتور بقى هو يعني بياكل كتير يعني يعني طب هو- ليه ما خدوش بعد كده ما انت ممكن تديهوله في اي وقت مش لازم بالظبط يعني يعني ينفع نروح دلوقتي نديهوله عادي؟
اه طبعا مفيش اي مشكله خالص طيب ماشي كان نقطة دكتور بقى هو يعني ابني بي- بيحب الاكل قوي مش يعني دايما في الاكل عاي- اي حد ياكل ياكل معاه آه، طيب.
مش عارفه بقى ممكن ينفع اعمل له نظام للاكل ولا في ممكن ادويه ت- تقفل شويه شويه على الاكل مش عارف مش هو عارف.
وزنه كام كيلو هو مش مش زياده ولا حاجه هو ممكن ما يزيدش عن 10 كيلو هو هو سنتين ونص بس مش لا احنا عايزين مش عنده عايزين بدنة نعرف عن- وزنه كام كيلو يعني ممكن يبقى أول 10 كيلو 12 لا كيلو مش ولا حاجة.
ممكن اهم حاجه تعرفي بالظبط وزنه كام كيلو دي مهمه جدا اه خلاص يبقى احنا ممكن تنصحني لو لقيت مثلا وزنه آه، يبقى ايه هو, هو مثلاً؟
المفروض في سن سنتين ونص ده يبقى وزنه حوالي مثلا من 12 ونص ل 13 آه، كده هو ما يعني نزلش عن كده ولا أنا كنت وزنها من حوالي يبقى ده 14 اه اه يبقى ده وسط متوسط الوزن في السن ده بس احنا يعني هو قلنا حتى في الشكل العام هو مش بدين قوي لكن هو انا متضايقه من كتر ان هو يعني اي حد ياكل عايز ياكل دايما عايز ياكل على طول مش آه، يعاد بسبب الاكل لو قام بالليل يبقى عايز ياكل برضه بالرغم ان اخواته مش كده ولا احنا كده هو طالع اللي غريب كده لوحده خلاص فانا يعني مش عارفه هل انا مسكت عليه في الاكل وعملت له نظام اكل معين يبقى غلط عليه ولا ايه بالظبط؟
لا ما تعملوش نظام اكل انا هرد عليكي برضو ان شاء طيب الله شكرا سلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته مدام جهاد اتفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أخويا يا دكتور أنا عندي سؤالين اتفضلي أنا بنتي عندها شهرين وبتاخد بتاخد لبن صناعي وب- مع صبري برضه بس صبري مش كتير لأني ما عنديش لبن كتير وكده بس دلوقتي هو اللبن ايه صح شوية من السوق وكده فمش عارفة أعمل ايه كل ما نجيب لون نوع لبن يجي بعديها عشان نجيبه يقولوا لنا مفيش مفيش في السوق وكده فكل مرة بغير لها نوع اللبن هل يو- لو ينفع اديها مثلا لبن حليب عادي اخففه لها بميه ولا لا؟
طب انا عايز اسالك سؤال انا بس انت ليه بتقولي لبنك مش مكفيها
لان انا مش- ما ما عنديش لبن هي بترضع وبتقعد تعيط طب ما ده يعني- طبيعي طب انا هرد عليكي برضو ان شاء الله هرد معلش عليك مش السؤال الثاني إيه، وزن الطفل ايه قد ايه خمسة كيلو 5 كيلو اه طيب تمام
السؤال الثاني معلش التطعيم اللي هو بتاع اول الطفل ما بيتولد اه اللي هو بيبقى في الكتف من فوق ده مش لازم بيعلم
طب انا هقول لك برضو ان شاء الله أصل هو مش معلم عندها برضه يعني اخواتها م- كل واحد مكان الحقنه وكده التطعيم معلم الا هي طيب تمام خلاص انا هرد عليك ان شاء الله آه نرجع لموضوعنا تاني احنا كنا بنقول انه آه آه الحصبة الفترة التحضيرية قبل ظهور بتقعد خمس ايام والخمس ايام دول بيبقى فيهم حرارة وسخونية ورشح وعين حمراء والبقع اللي هي لونها رمادي اللي موجودة داخل الفم بعد كده ظهر الرشح في اليوم الخامس الرشح بيبدأ قلنا في عند منبت الشعر وحو- وخلف الأذن ويبتدي وبرده في ال- تحت الإبطين ويبتدي ينتشر الجسم كله وفي خلال س- خمس أيام لست أيام يبتدي الرشح يختفي تماما يعني ياخد ثلاث أيام في الظهور والانتشار في الجسم كله وبعدين بعد كده ياخد ثلاث أيام في الاختفاء السلام عليكم
تصور كده أبو أحمد السلام عليكم يا دكتور اتفضل يا أبو أحمد عليكم السلام ورحمة لو سمحت الله وبركاته يا دكتور كان من يوم الحد كده بنتي كان حصل لها دور ترجيح كده وسخونيه و... ورحنا لقيت الدكتور اداها حقن آه، اربع حقن خدتهم و- سنها قد إيه سنها قد إيه سنها سبع- سنها داخل على سبع سنين يعني سبع سنوات ماشي داخل على سبعه بنت هي اه بنت دكتور فبعد ما بعد ما خدت الجرعه الحقن والحاجات دي والدواء السخونيه والكلام من ده بقت كويسه جت مم.
امبارح بالليل جاتها يعني ايه ترجيع بسيط كده ودرجه الحراره ارتفعت حاجات بسيطه ففي هي بتاخد لسه دواء هت- كاتب لها دواء شرب بعد مضاد الحيوي مضاد الحيوي برضه اه
بس ما كتبلهاش حق بس ما كتبلهاش حاجه مطهره للمعده يعني لسانها ابيض لسانها ابيض كده وبرضه رجعت امبارح بالليل
طيب في اسهال
يعني امبارح بالليل برضه حصل اسهال خفيف خفيف خالص يعني لا يعني كم مره في اليوم متهيألي مع اللبوسه يعني عشان اللبوسه اللي خدتها مثلا هي اللي عملت الليونه دي في كم مره بتعمل كم مره براس في اليوم لا هي مره واحده او مرتين بالكتير يعني مره واحده او مرتين تمام آه.
تمام فما ادهاش مضاد ما ادهاش مطهر يعني لسانها ابيض كده انا حسيت ان هي عايزه مطهر للمعده يعني فقلت اسال حضرتك يعني لا هو مش محتاجه مطهر هو الدكتور اللي بيشوف واحنا ما انا هرد برضو عليك هو الدكتور يشوف ويقرر يعني مش لازم كل واحد بيرجع يبقى ياخد مطهر في المطهر معه يعني فان شاء الله ارد عليك باذن الله ام مريم السلام عليكم الو ايوه يا ام مريم
الو ايوه اتفضلي
الو اتفضلي يا ام مريم اتصال اتقطع طيب آه يبقى موضوع الحصبة احنا اتفقنا انه الرشح مجرد ما يظهر الحرارة هتعلى مهم قوي في موضوع الحصبة ده انه آه آه لازم نعرف كيف آه، آه، يعني التشخيص وكيفية الوقاية من الحصبة وكيفية العلاج التشخيص بتاع الحصبة بيكون عن طريق التشخيص الكلينيكي في المقام الأول يعني احنا من خلال الصورة دي هي مفيش حاجة بتعمل كده غير الحصبة فإذا الدكتور شاف الحاجات دي مجتمعة مع بعضها بيبتدي يقول إن دي حصبة وبعدين بنبتدي بس طبعا في تحاليل آه، أخرى بس إحنا غالبا ما بنحتاجش لهذه التحاليل ولكن الحصبة لها مشاكل ممكن آه، تؤدي إلى آه، حاجات آه، شديدة الأثر على الطفل زي مثلا حدوث التهاب في الأذن الوسطى أو التهاب في الحنجرة أو التهاب في الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي أو حدوث التهاب حتى رئوي يعني ممكن تعمل مشاكل اخرى غير بس الحصبه يعني الحصبه في جميع الاحوال وفي معظم الاحوال بتبقى ان شاء الله يعني تمشي الامور ميسره وما يبقاش في مشكله لكن في بعض الاحيان يبقى في مشاكل تحصل في موضوع الحصبه برضو آه، ممكن تعمل مشاكل في الجهاز العصبي يعني يحصل التهاب في ال- آه، التهاب في الغشيه السحائيه والتهاب في المخ نفسه ممكن يحصل حاجه اسمها subacute sclerosing panencephalitis يعني الطفل بعد سنين طويله جدا يبتدي يعاني من نقص في القوى العقليه وتشنجات وحدوث آه، اضطرابات في المشي وما الى هذا يعني القصه ممكن ما تمشيش في بطريقه آه، سهله في في في جميع الاحوال برضو في بعض الاحيان يبقى مع مص- مصحوب ال- الحصبه تبقى مصحوبه بنزلات معويه ومصحوبه ب آه، آه، التهابات في الزائده الدوديه او بعض امراض التغذيه اللي هي اتكلمنا عنها برضو في مرات سابقه آه، ممكن يحصل التهاب في العصب البصري وممكن يحصل قرح في العين فكل دي مشاكل ممكن تحصل مع الحصبه بس غالبا آه، الامور الح- يعني تحصل في نسبه قليله جدا من الحالات برضو مهم قوي انه آه، المنع بقى بتاع الحصبه مهم قوي ان احنا نبقى عارفين انه التطعيم اللي بيتاخد عند سن سنه والتطعيم اللي بيتاخد عند سن سنه ونص بيمنع من حدوث الحصبه ال MMR غالبا الحصبه ما بتحصلش قبل كان زمان بيدوها عن تسع شهور تطعيم الحصبه لوحده كان بيتاخد عن تسع شهور بس بدأوا دلوقتي يدمجوه مع التطعيم بتاع الحصبة الألمانية وكمان التطعيم بتاع ال- آه، آه، الغدة النكفية أو اللي هو ال- آه، أبو شادي أو اللوكيم اللي الناس بتقول عليه كده يعني فالتطعيم بتاع الحصبة بيتاخد عند سن سنة وبيتاخد عند سن سنة ونص وده بيعمل وقاية كبيرة جدا بإذن الله من موضوع إن الحصبة تحصل وإحنا غ- نادرا دلوقتي ما بنشوفها نادرا نادرا خالص ما بقيش نشوفها خالص يعني طيب آه، احنا قلنا العلاج بتاع الحصبة العلاج بتاعنا هو عبارة ما فيش اي مضادات حيوية بتتاخد الا لو حصل مشاكل يعني اللي احنا قلنا عليها دي لو حصل مشاكل زي التهاب الاذن الوسطى او التهاب ال... وحصل عليه التهاب بكتيري نبتدي ندي مضاد حيوي لكن في مجمل الامر احنا مش بندي احنا بن... بن... نطالب الام انها تريح الطفل الطفل يستريح وياخد كميه كافيه من السوائل الاغذيه في جميع حالات المرض وفي كل احوال المرض بيبقى دايما التغذيه بتبقى آه، يعني آه، سو- سوائل كتيره والاكل يبقى خفيف على قد ما نقدر يبقى مسلوق ما يبقاش فيه حاجه حاجات مسبكه ولا متقبله ولا حاجات فيها تبقى صعبه الهضم لان الجسم تعبان في الوقت ده فانا مش عايز اتعبه آه، لكن م- يعني هي مش ممنوعه علشان خاطر يعني في بعض الناس بتمنع الزبادي والبيض واللبن والحاجات اللي دي مع ال- مع اي عدوى لا ده مش صح خالص يعني الطفل ياكل كم يعني مثلا ممكن ياكل سمك ممكن ياكل سمك بس السمك يبقى مشوي ما يبقاش معمول في الزيت والسمنه وما يبقاش آه، متبل وهكذا السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور أنا عندي طفلين آه، الأول أنس دوت يا دكتور شفايف بتغرق خالص وبيبقى بيسخن على طول والطفل الثاني يعني كان بي هو صغير كان بيعاني من الحساسية فأخد أدوية أكسجين كتير فأنا حاسة إن هو جسمه زاد قوي سنه قد ايه يا ام انس انس سنه قد ايه أنس عنده آه، سنة وثمان شهور سنه وثمان شهور وزنه كام كيلو
أنا في عشرة 10 كيلو أيوة طيب اخوه بقى اسمه ايه اخوه يوسف آه، عنده آه، ست شهور ست شهور ايه بقى ادويه الكورتيزون والح... اللي بياخدها عشان الحساسيه والكلام ده الاسامي لا والله يا دكتور انا مش عارفه بس هو كان في دكتور طلع لي ابر كورتيزون اللي هي الخضراء بس مش عارفه الاسامي والله ايه طيب تمام
هي- يعني يا دكتور يعني انس اهو ده اللي انا قلقانه عليه مم.
ان هي شفايفه الازرق دايما دي
بتترقى مع السخونه يعني اه ومن غير السخونيه يعني على طول بتبقى زرقاء
طيب بالنسبه لاخوه يوسف هو دلوقتي كويس ولا صدره تعبان لا بيبقى تعبان برضه يا دكتور مم.
صدره لا لسه تعبان ما صحاش خالص مم. خلاص يا ام مريم ربنا يصلح الحال اجاوب لك على اسئله ان شاء الله آه، فاحنا بنقول انه مهم قوي ان العيان بتاع الحصبه ده بنعالجه عن طريق ان احنا بيستريح وبنديله اكل خفيف السلام عليكم ام رودينا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور اتفضلي لو سمحت يا دكتور آه، بنتي عندها سنة وثمان شهور اه ووقعت آه، على الدراع آه، بلها 15 يوم ورحت للدكتور آه، قال لي أمورها تمام الحمد لله و- وهنفك لها بزبط إن شاء الله بعد أسبوع بس أنا قلقانة يعني هل في خطورة على دراعها أو كده يا دكتور؟
بس انا دكتور اطفال مش دكتور عظام يا ام رودينا يعني انا دكتور اطفال ما اعرفش انا ما اعرفش لازم دكتور العظام هو اللي يقول لك يعني لازم الفحص والاشعه تبقى نشوفها اخبارها ايه و- و- ودكتور عظام هو اللي يقول لك لان انا دكتور اطفال ماشي يا دكتور ماشي شكرا
آه، مهم قوي ان احنا آه، آه، آه، نعالج الحرارة العالية ونعالج الكحة ونعالج الرشح ونعالج العين المحتقنة ديت اللي هما الخمس ايام الاول للحصبة ومهم قوي فيتامين ايه فيتامين الف مهم جدا في حالات الحصبة بيدي مناعة للجسم ودوره معروف وبالذات في الحالات اللي هي بيبقى فيها مشاكل زي ما احنا قلنا دلوقتي ففيتامين الف مهم قوي دوره في موضوع الحصبة ده ويا اما يتاخد عن طريق الفم يا اما يتاخد عن طريق الحقن برضه في بعض الاحيان بندي اجسام مناعيه جاهزه اللي هي الاميونوجلوبولينز عشان خاطر آه، آه، آه، تقلل المضار او الأعرا- المشاكل اللي ممكن تحصل من الحصبه آه، في حالات بتتاخد في حالات اللي هو التهاب ال- آه، الالتهاب المخي في الحالات دي بس هي اللي بندي الاميونوجلوبولينز او الاجسام المناعيه الجاهزه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مدام هاله السلام ورحمة الله وبركاته اتفضلي يا مدام هاله بص يا دكتور آه، أنا معايا جنى مم.
معايا سنة وتسع شهور جنى سنها تسع شهور اه اتفضلي بص يا دكتور ما بتعملش حمام طبيعي ابدا كل شهر مره يعني كل ش... يعني كل 25 يوم وبتعمله بطريقه ناشفه جدا
يعني عندها امساك يعني عندها امساك بطريقه يا دكتور على طول عندها كده عفونه في بطنها وبتطلع ريش وحش طيب انا عايز بس اسال يا ام جنى هي بترضع طبيعي ولا بترضع اه صناعي بترضع انا عندي سنه وتسع شهور ودلوقتي حامل ليا شهرين يا دكتور اه هي هي جنى بترضع طبيعي اه رضاعة طبيعيه طبعا يعني لسه انت بترضعيها ولا بطلتي لا رضاعة برضعها يا دكتور هي عندها سنه وتسع شهور بترضعيها ده كويس طيب بتاكل ايه الاكل اللي بتاعها اللي هي بتاكله بص يا دكتور هي يعني عامه بتحب يعني ال- اللسان عصفور كل فين وفين تاكله اكلها بطيء جدا يا دكتور ونفس جسمها ما بيزيدش ابدا تسعة ونص كيلو آه، تمانية ونص كيلو او تسعة بس طيب انا بس عايز اعرف ايه الاكل اللي هي بتاكله في الصبح ظهر بالليل يعني ايه الاكل يعني انا بسرعه حاليا كده النهارده فطرتها لبن نيدو وحته بسكوته بس وعلى رضاعها يا دوب يعني الليل كله هي ترضع فيه ما بتر... يعني ما طب بدي والظهر رضاعة عن الظهر الأكل.
بتاكل ايه بقيه الوجبات قولي لي وج- بقيه وجباتها كده الوجبات يعني ما بتاكلش يعني ما بتاكلش خالص يعني انت بتديها لبن نيدو ده على طول بس.
بتديها اللبن نيدو ده على طول لا يعني اللي ليها يومين بتشربه ب- بس بحط لها في شاي بتشرب لبن طبيعي على طول لبن من ال- اللبن اللي هو ال- ال- البقر والبهايم والحاجات لا دي لا لا, لا.
طيب كانت الاول يعني تشرب يا دوب حته حته دلوقتي لا يا دكتور وما بتاكلش او مطلعاش غير سنتين فوق سنه فوق وسنتين تحت ودرسين بس مم. طب خلاص انا هرد عليك يا مدام هلا برضو من ضمن علاج الحصبة السلام عليكم الاستاذ ابراهيم اتفضل عليكم اتفضل الو السلام عليكم الو
ايوه
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته قول سؤالك يا استاذ ابراهيم قول سؤال آه، بنتي عندها شهرين الا الا اسبوع ثلاث ثلاث شهور الا اسبوع ثلاث شهور الا اسبوع تمام تشتكي من ايه يا استاذ نعم.
ابراهيم تشتكي من ايه آه، و- وزنها وزنها 8 كيلو آه، هل دي في يعني زياده في الوزن ولا ايه؟
وزنها 8 كيلو هي كانت مولوده وزنها قد ايه
3800 كان وزنها 3800 بترضع رضاعه طبيعيه ولا بتاخد حاجه تانية غير رضاعه طبيعيه آه طبيعيه ان شاء الله بتاخد ايه مع الرضاعه الطبيعيه
بس رضاعه طبيعيه بس ما بتاخدش ينسون ولا كراويه ولا جلوكوز ولا اعشاب ولا بتاخد لا بتاخد آه، ديس شلاتين بس
لا انا بتكلم عن عن اكل تاخد اي اكل او شرب تشرب ميه اكل ينسون نعناع اي حاجه
لا ما فيش اي حاجه هي رضاعه بس خلاص ماشي رضاعة بس ماشي يا استاذ ابراهيم هدر- هرد عليك ان شاء الله مدام ايمان
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أنا ابني عمره سنتين و... وعندما ولد أو بعد فترة من الولادة لاحظت عليه أنه كثير الذراب أي أنه آه، على الأقل أربع أو ثلاث مرات في اليوم آه، يفعل ذراب عندما سألت طبيبته آه، قالت لي أن الحركة الجديدة اللي صنعها آه، هي حركة سريعة وهذا عادي مع فلا يمثل الذراب آه، فأنا أردت أن أستشيرك آه، هل آه، علما وأنه آه، الآن في عمره سنتين آه، كثير الدراسة بشكل آم، آه، آه، كيف أقول ليس بناشفة ولكنها آه، سائلة البراز سائل ما
البراز بتاعه سائل بس لا في أدري بما- هم؟
نعم، آه، أي جاهي بالحقيقة ب- بي... بيعمل براز كم مره في اليوم في الوقت الحالي أربع مرات آه، في الوقت الحالي أربع مرات ثلاث مرات مم. طيب هو وزنه كم كيلو
آه، 12 كيلو 12
12 كيلو 12 نعم 12 يعني
آه، ماذا؟
خلاص يا مدام ايمان انا هرد عليك ان شاء الله ام عبد الرحمن من السعوديه
السلام عليكم يا دكتور عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه لو سمحت ابني عنده 11 شهر ونص كده ويعني انا حامل آه، تقريبا 3 شهور و يعني عايزة أفطمه يعني ه- أفطمه ولا يعني أكمل معاه رضاعة ولا لأن حاضر هو بيا... هو بياكل بس هو بياكل بس يعني هو يعني بالليل بس بيتعبني في الرضاعة كتير يعني بيفضل يعني كل ما يفوق كده يعني حتى لو كل نص ساعة عايز يرضع يعني دي خ- المشكلة معايا يعني خلاص انا هرد عليك ان شاء الله آه بنتكلم بعد كده يعني هنتكلم دلوقتي عن موضوع الحصبة وكلمنا عنه بكامل جوانبه بنتكلم عن الحصبة الألماني والحصبة الألماني خطورتها إن هي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للحوامل لو الحوامل تعرضوا لطفل أو في شخص مصاب بالحصبة الألماني فبتكون مشكلة لأن بيحصل تشوهات في الجنين آه، ال- الحصبة الألماني بتنتقل عن طريق آه، عن طريقين طريق ال- ال- الرذاذ المباشر يعني طفل واحد عنده آه، ك- يعني آه، المرض وينقله لل- للشخص الآخر تاني نقطة عن طريق المشيمة أو عن طريق الحمل يعني في الحمل ممكن يحصل انتقال لل- من الأم الحامل للطفل ال- الجنين وبالتالي احنا قلنا دلوقتي حالا بيحصل تشوهات في الجنين الفترة بتاع العدوى سبعة أيام قبل ما يظهر المرض خالص وسبعة أيام بعد ما يظهر المرض ودي خطورة الموضوع إن واحد عنده الحصبة الألماني هيقعد بيعدي الناس اللي حواليه أسبوع كامل قبل ما يظهر عنده أي حاجة خالص يعني لو حد بيشتغل في مجال مثلا ممرضة حامل موجودة في وحدة صحية في أطفال عندها آه، جاية تكشف فممكن يحصل عدوى من غير ما حد يحس خالص عشان كده مهم جدا تطعيم الناس ضد موضوع الحصبة الألماني وبالذات الستات اللي بتحمل او يعني لانه ده بيعمل تشوهات في الجنين يبقى احنا قلنا فتره العدوى اسبوع قبل المرض ما يظهر واسبوع بعد المرض ما يظهر السلام عليكم
كده ايوه مين معايا أم سلمى
مدام سلمى السعوديه أم سلمى ام سلمى من السعوديه أيوه اتفضلي لو سمحت عندي بنتي سلمى عندها سنة و- وشهرين سنه وشهرين أيوة هي وهي عندها تسع شهور بدأت تسنن هي سننت ست ست سنين أربعة فوق واتنين تحت تمام بس رح- و- وقفت ست سنين من حوالي ثلاث شهور معرفش طلعت تاني ولحد دلوقتي مفيش أي ما بتطلعش وأكلها بقى ضعيف جدا طيب انا بس عارفة.
عايز اسال وزنها كام كيلو
هي آخر تقريبا عشرة كيلو أو تسعة مش عارفة والله آخر مرة وزنتها وهي ما بتزيدش من بعدها لا مهم قوي يا جماعه اللي بيتكلم يبقى عارف وزن الطفل عشان نبقى عارفين ناخد صوره صحيحه من الموضوع خلاص ماشي انا هرد عليك يا ام سلمى آه نتمنى ان احنا أ- أ- أمة الله
دكتور آه، أما طلاب جيزة يا دكتور بعد إذن حضرتك يا دكتور آه، بنتي عندها شهرين آه، آه.
اتولدت 3300 آه، وهي دلوقتي 4500 آه، وللأسف أنا ما كنتش عارفة إن هي هي كانت بتنام نوم متواصل 8 ساعات بالليل فما كنتش عارفة إن هي لازم تصحى في النص ترضع فطبعا وزنها قل مم.
آه، وانا ان شاء الله بفضل الله يعني يعني ان شاء الله باذن الله قدر ان ربها طبيعي مم.
فالطبيب بتاعها قال لي ان هي ترضع صناعي فانا رضعها صناعي ولا استنى ان انا ارضعها طبيعي كل ساعتين
خلاص هرد عليك يا ام أم- يا أمة الله إن شاء الله نجاوب على الأسئلة ونرجع نكمل موضوعنا عشان شكلنا مش هنلحق نكمل أول حاجة مدام أسماء ال ال الطفل عنده سنة شهرين آه، عنده نزلة مئوية وترجيع وما بي... لا يوجد أسنان وبيمشي مشي بطس- بطيء وما بياكلش بياخد لبن جاموسي من أول ست شهور طبعا السبب الرئيسي في الحكاية دي حاجتين أول حاجة انه عدم التعرض للشمس الطفل لازم يتعرض للشمس من اول اربع شهور خمس شهور آه، نص ساعة يوميا أو الكمية الأسبوعية حوالي ساعتين تتفرق تتجمع المهم ساعتين في الأسبوع كله تاني نقطة إنه آه، بياخد ألبان بقري أو جاموسي ما احنا قلنا إنه ممنوع الزبادي واللبن والجبن قبل سن سنة يعني الطفل لا يأخذ ألبان إلا بعد سن سنة لو الطفل خد ألبان قبل سن سنة بيحصل له لين عظام ويحصل له إمساك ويحصل له أنيميا ويحصل له حساسية في الصدر والجلد وجيب الأنفية بيقل مستوى الذكاء بتاعه بيحصل له نزيف في الأمعاء بيحصل له آه، آه، عرضة بيبقى عرضة أكتر إن يجيله سكر في- و- وأمراض كثيرة جدا مناعية يعني أنا في حاجات نسيها على فكرة يعني شوفوا كل الكوارث دي بتحصل بسبب إن الطفل ياخد ألبان أو زبادي في السنة الأولى من العمر فالمفروض إن الطفل ما ياخدش لبن أو زبادي أو جبن في السنة الأولى من العمر بعد سنة سنة بياخد الألبان فالله يكرمها م- مدام اسماء عندها س- سنه وشهرين ما تديش المفروض خلاص بقى احنا عدينا السنه بعد سن سنه الطفل بياكل كل حاجه بياكل اي اكل زبادي لبن جبن مفيش مشكله خالص بس هي عرفت ليه دلوقتي مفيش اسنان وليه بيمشي بص... لازم حاجتين ياكل ويتعرض للشمس ياكل ال- البروتين الشمس احسن فاتح شهيه يعني الطفل لو اتعرض كل يوم نص ساعه للشمس نفسه هتفتح على الاكل وهياكل كويس ويبقى زي الفل فمهم جدا حكايه التعرض للشمس دي تاني نقطه الاكل بقى البروتين البيض واللحوم لو مش عايز ياكلهم كده بنحطهم له في اي حاجه يعني ياكل بيض في السمنه على جبنه ياكل بيض على تفاح مسلوق المهم ان انا اتحايل بيض في زبادي المهم ان هو بعد سن سنه آه، ي- ي- ي- بعد ست شهور المفروض ياكل بروتين لكن انا بتكلم دلوقتي عن السنه وشهرين ده ناصر عنده سبعة ايام وفي صفرة وكانت 15 ووصلت 8 وبعد ما خرج رجعت قليت تاني من اشهر الحاجات اللي تعمل كده لازم نعرف فصيله دم الابن والام عشان في حاجات ال- ال- الطفل والام عشان في حاجات بتعمل بيبقى في نوع من انواع تكسير الدم المستمر اللي يؤدي مره اخرى الى علو الصفرة فلازم نبقى عارفين فصيله دم الطفل وفصيله دم الام لانه في بعض الاحيان ده بيوضح قوي الصوره وهو هيكلمني ونقول له ان شاء الله دعاء 11 شهر آم، بي- بت- اول ما تعيط بتقطع النفس وهي كانت بتاخد رضاعه طبيعيه وبرده بقالها بتاخد زبادي ومش عارف ايه والكلام الفارغ اللي احنا قلنا عليه ده فمهم قوي ان هي 11 شهر دي تتعرض لشمس كويس وتاكل الاكل البيض واللحوم والحاجات دي غالبا الاطفال اللي بيبقى عندهم موضوع قطع النفس ده اول ما يعيط او يتخبط دي اسمها حاجه اسمها breath holding attacks يعني آه، ده بيبقى بسبب ال- بالانيميا لما بنعالج او بندي الطفل حديد الحاجات دي ان شاء الله بتختفي وما بيبقاش فيها مشكله فمهم قوي بعض الناس بتشخصها على انها صرع او كهرباء زياده ده كلام مش صح فده عباره عن آه، آه، عباره عن نقص في الحديد بتاع الجسم فمهم قوي ان الطفل ده ياخد حديد لما بياخد الطفل الحديد بعد اسبوعين ثلاثه لازم ياخده على الاقل ثلاث شهور بالجرعه الصحيحه فبعد ثلاث بعد اسبوعين ثلاثه بتبتدي تقل قوي الحكايه دي وتنتهي خالص ولو بدانا ناكل الطفل احسن مصدر للحديد انتوا طبعا فاكرين ان هو السبانخ والعسل الاسود وقت- كويس قوي كل حاجه لكن احسن مصدر للحديد هو اللحوم الحمراء يعني صدر فرخه وورك الفرخه الورك اكتر اللحوم الحمراء طبعا العاديه اكتر فيها حديد بنسبه اعلى وطبعا آه، البيض البيض مهم جدا عشان خاطر فيتامين دي وعشان خاطر الكالسيوم وعشان خاطر آه، البروتينات الاساسيه لبناء الجسم زي الاسنان والعظام والحاجات دي. فالبيض واللحوم مهمين جدا آه، بعد ست شهور بندي الطفل صفار البيض وندي اللحوم بس تدريجيا يعني بنبدا صنف صنف بالاكل الخضار والفاكهه كله مسموح بيه نبدا صنف صنف وبعد كده في اخر شهر سبع وثمان مفيش مشكله خالص ان احنا ندي لحوم او صفار بيض كميات قليله تضرب في الخلاط مع بطاطس او مع تفاح او مع مسلوق او مع جزر او ما الى هذا حاجات قليله جدا آه، مع التعرض للشمس اهم حاجه الطفل يتعرض للشمس زي ما احنا كل مره بنركز على الموضوع ده يعني احنا عندنا الشمس تتعبى في ازايز وفي نفس الوقت الناس ما بتعرضش اولادها للشمس خالص آه، يبقى الدعاء احنا قلنا موضوع ال ال- ال- 11 شهر الرضاعه الطبيعيه بعد سنه 6 شهور بتدي ربع الاحتياجات يعني المفروض ان الطفل ياخد الثلاث ارباع ياخدهم من ياخد الثلاث ارباع من آه، الاكل بعد ست شهور فمهم جدا موضوع الاكل يعني بعض الستات تستسهل وتفتكر ان هي آه، انه انه الطفل خلاص بيرضع يبقى خلاص يبقى هي ادت اللي عليها اطلاقا بعض الاطفال ما بترضاش تاكل من الام بنحاول نخلي الاب ياكل الطفل والخاله العم اي حد حوالين الام مش لازم هي نفسها بعض الاطفال بترفض انها تاخد ثدي الام تاخد اكل من الام لان هي دي بتاعت الرضاعه ف- فنحاول نخلي اي حد من الناس المحيطين يبتدي ياكل الطفل وما نغصبش ابدا على الطفل انه ياكل في اي سن واي مرحله عمريه اكتر حاجه بتكره الاطفال في الاكل هي ان احنا نغصب عليهم او ن- نضطرهم اضطرارا ان هم ياكلوا فيبتدي الطفل يبقى حاسس انه آه، زي ال- ال- ال- كل فعل له له رد فعل كل ما اغصب عليه اكتر يكره الاكل اكتر ويجي له عقده من الاكل اكتر برضو آه، ام انس سنتين ونص وما خدش التطعيم قلنا ان احنا آه، آه، مفيش مشكله ياخده في اي وقت ده بيحب الاكل بيحب الاكل آه شيء طبيعي جدا ان هو يعني ياكل عادي مفيش مشكله بس احنا عايزين نعمله تحليل براز تحليل بول صوره دم نشوف الدنيا اخبارها ايه لانه ممكن يكون عنده ديدان او يكون عنده سبب ما بيؤدي الى انه جسمه بيكسر الاكل مهم قوي تحليلات يعني إيه؟ آه، آه، البول اخباره ايه هل كميه البول كبيره ولا قليله هل بيشرب ميه كتير طب في حاجات معينه بيحصل فيها تكسير في الجسم بسرعه عاليه الدكتور طبعا هيحدد هذا الكلام او اللي هي الديدان والحاجات العاديه دي دي كلام يعني مش خطير قوي لكن فمهم قوي الدكتور يحدد لكن لو هو ما عندوش آه، اي امراض والدنيا ماشيه كويس ياكل زي ما هو عايز خليه ياكل زي ما هو عايز ما فيش اي مشكله خالص طالما بنيته طالما هو بيبذل مجهود وطاقه بس نحاول نركز في الاكل بتاعه على ال proteins برضو يعني ما ياكلش نشويات كتير رز مكرونه عيش آه، آه، كشري الحاجات دي كلها تخلي الطفل آه، يعني بياخد اكل كتير يؤدي الى آه، حدوث سمنه من غير ما يبقى مفيد آه، آه، جمال او آه، عند الطفل عنده شهرين بياخد لبن صناعي ورضاعه طبيعي وهل ينفع آه، لبن عادي ووزنه 5 كيلو و مهم قوي ان الطفل ده اللي عنده شهرين وبياخد لبن صناعي و- و- و- ورضاعه طبيعيه يوقف يوقف الرضاعه الصناعي فورا لانه ده خطا كبير جدا بعض الامهات لان الطفل بيبقى عايز يرضع على طول على طول على طول نفسه يرضع سد- ثدي امه بصوره متكرره وده شيء طبيعي في اول ست شهور انه عايز على طول لازق في صدر مامته ده طبيعي ده مش معناه ان لبن الام خفيف لا او انه مش مكفي او ان لبنها او انه يعني حماتها او مامتها بتقول لها انه الولد وزنه قليل أو وزنه ممتاز جدا عنده يعني شهرين وخمسة كيلو ده رائع جدا فما فيش اي داعي خالص ان احنا ندي لبن صناعي طالما الطفل بيمشي في منحنى النمو الطبيعي بتاعه ووزنه طبيعي يرضع ايه المشكله انه يرضع كل شويه ده الطبيعي لانه لبن الام لازم الطفل يرضعه كل شويه اما بالنسبه للالبان الصناعي او البقري والجاموسي اللي هي ممنوعه اساسا في السن ده بتعمل للطفل زي تخمه ما بيعرفش يهضم الاكل فيبتدي الطفل ساعتين ثلاثه نايم والام فاكره ان ده هو اللي شبعه لا خالص هو بطن الطفل ما بتعرفش تهضم الالبان الصناعي ولا اللبن البقري ولا الجاموسي فيكون النتيجه انه الطفل ان الام تعتقد خطا ان الالبان الصناعي هي اللي بتشبع الطفل او ان لا ما فيش حاجه الميزان بتاعي هو انه الطفل وزنه بيزيد بصوره طبيعيه فده مهم جدا الام تعرفه آه التطعيم ما علمش مش لازم يعلم طالما انه آه التطعيم انت يا خلي حد من الاطباء يشوفه ممكن التط... ممكن التعليمه تبقى بسيطه جدا وانت مش واخده بالك منها يعني السكار بتاعه التطعيم طبعا الدليل على انه التطعيم آه، ذو كفاءه ان هو علم عدم وجود علامه معناها ان التطعيم آه، آه، ليس آه، يعني مؤثر فممكن يبقى فيه علامه بس انت مش شايفاها كويس فبالنسبه لاحمد سبع سنوات بترضع و آه، بير- اه في طفله عندها ابو احمد عنده س- طفله سبع سنوات بيترجع وسخونيه آه، الترجيع ليس معناه ان في مشكله في البطن خالص الترجيع التهاب الاذن الوسطى يعمل ترجيع التهاب الجيوب الانفيه يعمل ترجيع التهابات كتيره في التهاب المسالك البوليه الزايده بتعمل ترجيع فليس معنى انه في حد عنده مشكله يبقى بيرجع ان هو لا هو الدكتور بيشوف السبب ويعالجه لو الترجيع زياده عن اللزوم ممكن نديله دواء ترجيع لكن مفيش مانع ان احنا نديله العلاج الرئيسي للامور يقوم هو يخف ولازم يكمل المضاد الحيوي الشراب اللي هو كمله وكان من الاول ممكن ياخد حاجه توقف الترجيع مع مضاد حيوي شراب من الاول خالص آه بس آه، ام انس سنه وثمان شهور 10 كيلو ويوسف ست شهور بياخد شفايفه آه، بتزرق مع س- اي طفل في الدنيا حرارته بتعلى عن 39 ونص 40 ايديه بتتلج ورجليه بتتلج وشفايفه بتزرق ده شيء طبيعي يبقى انا ده اعرف ساعتها آه، لو حطيت ايدي على بطنه هلاقيه مولع نار فيبقى لازم ياخد حاجه لايه تنزل الحراره يوسف ست شهور بياخد كورتيزون هو ده بقى مش كويس ده مش صح مش المفروض ياخد حقن كورتيزون الحساسيه احسن حاجه بتريح تزييق صدره ما اقدرش اقول حساسيه في السن ده احسن حاجه بتريح تزييق الصدر الجهاز البخار او ال nebulizer آه، بالنسبه لي ام مدام هاله آه، سنه وتسعة شهور رضاعه طبيعيه اكل بسيط آه، لا تعمل حمام طبيعي ده عنده امساك والامساك ده بيبقى غالبا مقترن بشرخ فلازم تروح لدكتور جراح علشان يعالج لها الشرخ لو تعالج الشرخ الامساك هيروح وتاكل الاكل المشمش وتاخد فيتامينات وتتعرض للشمس وتاكل ال proteins اهم حاجه الب- المواد البروتينيه آه، ابراهيم 3 شهور 8 كيلو 3 كيلو رضاعه طبيعيه آه، طبعا ده وزن طبيعي جدا وزنه ما فيهوش اي مشكله مدام ايمان آه، اتنين طفل عنده سنتين بيعمل اربع مرات وزنه 12 كيلو ده برضه طبيعي جدا ما فيهوش اي مشكله خالص زي ما الدكتور قال لها بالظبط ام عبد الرحمن من السعوديه 11 شهر حامل 3 شهور بتفطم الطفل لا ما تفطمش الطفل الحامل ممكن ترضع حتى الولاده فمش مشكله خالص هو دلوقتي في جميع الاحوال بعد 6 شهور قلنا لبن الام بيدي كميه قليله جدا من الغذاء للطفل فمهم قوي قوي ان احنا نعرف انه ده حاجه بتسند الاكل هو الحاجه المهمه والتعرض للشمس مهم جدا آه هتقولي في السعوديه هتعرض للشمس ازاي الشمس بتبقى في اخر اليوم او في اوله بتبقى يعني ممكن الطفل يتعرض لها عادي آه، فالحامل ترضع عادي خالص لحد ما تولد مفيش مشكله ممكن نقعد لحد الشهر السابع الثامن مفيش مشكله ممكن لحد السابع مثلا وبرضو آه، آه، آه، احنا بنمنع بس الرضاعه لو كان في اجهاض منذر عند الام لو هي قبل كده حصل لها سقط او حاجه ففي الحاله دي لا بيبقى لحد الشهر الرابع آه، اقصى حاجه ام سلمى سنه وشهرين الاكل ضعيف الوزن حلو جدا 10 كيلو عند سنه وشهرين والسنان ما فيهاش اي مشكله آه، ده طبيعي كل ده طبيعي ممكن السنان تقف وترجع تطلع تاني مفيش مشكله طالما المحصله النهائيه ان الطفل وزنه كويس والحاله العامه بتاعته كويس خلاص آه، آه، أمة الله من الجيزة في شهرين الطفل عنده شهرين وزنه 3 كيلو 300 وزن آه، كان وزنه ساعة الولادة 3 كيلو 300 وزنه 4 كيلو ونص نوم متواصل والوزن آه، هل ترضعه صناعي ولا آه، آه، ولا ترضعه كل ساعتين طبعا احنا قلنا ممنوع منعا باتا تنظيم رضاعة طبيعي لانه اكتر حاجه بتقلل لبن الام هي تنظيم رضاعه وما ينفعش الطفل يستنى ساعتين علشان يرضع فلازم الطفل اللي بيرضع طبيعي ده يرضع على طول على طول على طول ما فيش حاجه اسمها آه، بع- بعدد او بحد ادنى لعدد الرضعات اليوم 8 رضعات وطول الليل الام بترضع وهي نايمه الام نايمه على جنبها والبيبي نايم على جنبه مفيش مشكله خالص يعني ليس هناك مشكله من الرضاعه والام نايمه على جنبها والبيبي نايم على جنبه وترضع طول الليل مفيش مشكله خالص لا هتكتم نفسه ولا هتجيب له التهاب في الاذن الوسطى ولا هذا الكلام خالص لانه حتى لو احنا تخيلنا انه ثدي الام حط على وش الطفل ربنا سبحانه وتعالى عامل فتحات الانف لتحت فحتى لو الطفل اتحط على وشه ثدي الام عمره ما هيكتم نفسه ابدا عشان في كل- مقوله بتتقال في الموضوع ده آه، تاني حاجه ممنوع منعا باتا ان احنا ندي الطفل ال- الالبان اللي هي آه، البان صناعيه او اي حاجه اضافيه ممنوع الطفل في اول ست شهور ياخد ينسون او كراويه او baby drink او اعشاب او اي حاجه اي مسميات اي حاجه من الاعشاب اللي هي بتتاخد بعد ست شهور ممكن ياخد الاعشاب عادي مع الاكل يعني هو هيكون بدا ياكل خلاص ويشرب ميه مع الاكل ممنوع يشرب ميه قبل ست شهور لانه لبن الام فيه 87.5% ميه فهو مش محتاج ان هو يشرب ميه هو محتاج ان هو ي- قبل ست شهور بعد ست شهور بدا ياكل نبتدي ناكله ن- ن- نشربه الميه آه، ده كده انا الحمد لله كده غطيت تقريبا معظم الاسئله اللي ات- اللي اتقالت نرجع بقى لموضوعنا لسه في وقت في الحلقه احنا كنا اتكلمنا عن او كنا قلنا ال ال ال انا حاولت بسرعه اسرع الاجوبه عشان خاطر الوقت ما يعديش فاضل حاجات دقائق معدوده في الحلقه آه كنا اتكلمنا عن الحصبة الألماني وقلنا إن خطورة الحصبة الألماني أهم حاجة في القصة بتاعة الحصبة آه إنه الحصبة الألماني أهم حاجة في القصة دي إنه آه ال- ال- الحصبة الألماني كنا بنقول إنه أخطر حاجة فيها إن هي ممكن تيجي للطفل آه، بتعمل مشاكل في الأم الحامل لما يجي لها الو- الوضع وقلنا إنه العدوى بتاعتها بتنتقل عن طريق ال آه، بتنتقل عن طريق ال- الرذاذ فلو الام تعرضت وبالذات لو هي بتشتغل في الحقل الطبي آه، لو تعرضت للطفل عنده الموضوع قلنا ان العدوى بتاعه الحصبه الالماني تبقى سبعة ايام قبل وسبعة ايام بعد يعني اسبوع قبل واسبوع بعد فمهم جدا انه آه، آه، آه، الام اللي هي حامل وبتشتغل ممرضه وبتشتغل طبيبه تلبس mask اثناء ما هي موجوده في الشغل ده مش هيضر باي حاجه تلبس mask بحيث ان هي على قد ما نقدر نمنع وطبعا ان هي تغسل ايديها جيدا بالماء والصابون آه، اثناء الشغل وبعد الشغل وآه، كده يعني برضو ال- ال- الحصبة الألماني بيسموها آه، الحصبة آه، بتاعة الثلاث أيام هي بتقعد كل القصة يومين ثلاثة يعني هي لما بتيجي لأي حد هي- ل- في الأطفال هي خفيفة جدا وما فيهاش مشكلة السلام عليكم مدام هويدا أسيوط ايوه اتفضلي
ايوه يا دكتور طفلي خد منه عينه اختار في رجليه عينة إيه؟
اختار في رجليه يا دكتور
آه، ليه وبيشتكي من إيه هو؟ آه اتصالات قطع أم محمد
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور انا ابن محمد عنده 11 شهر وبقاله اسبوعين كده عينيه بت- بتحمر كده وورمه من فوق ومن تحت وعايزه حضرتك تقول لي ايه الاكل المناسب للصحي له في الفتره دي يعني طب وعينيه ب- ب- في في ايه عينيها م- مش- يعني فيها ايه مشكله عينيه بتقولي عينيه مالها
يعني هو صحى من النوم الصبح لقيت عينيه حمرا كده آه، البياض نفسه احمر وفي ورم من فوق من تحت الحاجب ومن تحت برضه طب في عماص ولا حاجه عينيه بتعمص اه عينيه بتعمط يا دكتور مم.
وهل ال- وجع العين ده او التهاب العين ده له علاقه بالتسمين؟
ه- طب هرد عليك نرجع لموضوعنا احنا كنا بنقول انه الحصبة الألماني بتيجي هي عبارة عن ثلاث أيام وإنه آه، الطفل بيقعد آه، اسبوعين ثلاثه او الانسان اللي بيتعدي يقعد اسبوعين ثلاثه يعني لو الفيروس دخل الجسم يقعد اسبوعين ثلاث اسابيع قبل ما تظهر الاعراض والاعراض بتبقى عباره عن شويه برد ورشح وصداع خفيف كده وحراره ممكن تبقى موجوده او ما تبقاش موجوده ويبتدي الطفح الجلدي يظهر على الجسم كله تاني يوم يعني الاول يوم او حاجه او يومين تاني يوم ثالث يوم تبتدي الطفح يظهر وفي يوم واحد يكون اختفى الطفح الجلدي اللي موجود على الجسم كله آه، فاهم حاجه مميزه للحصبه الالماني انه بيبقى فيه التهاب في الغدد الليمفاويه اللي موجوده خلف الاذن وفي ال- اعلى الرقبه في الخلف برضو وفي ال occipital اللي هي موجوده عند الراس من ورا وجود هذه ال- ال- ال- الالتهاب او الالتهاب في الغدد الليمفاويه في الاماكن دي بيكون آه، حاجه م- مشخصه لان دي حصبه الماني مع وجود الطفح الجلدي اللي هو قلنا طفح جلدي عباره عن patches حمراء خفيفه خالص موجوده في الجسم كله آه، بيبدا دايما الطفح الجلدي بتاع الحصبه الالماني في ال- في الوش وبعدين بعد كده بينتشر لجميع اجزاء الجسم في خلال يوم واحد يكون خلاص آه، مهم قوي ان احنا نعرف انه آه، آه، آه، الطفح الجلدي بيظهر في اليوم الثاني بتاع السخونيه وبالتالي السخونيه آه، الطفح الجلدي بيظهر في اليوم الثاني من الحراره وبعد كده الحراره بتبتدي آه، تختفي والطفح كله في يوم واحد وتنتهي القصه. مشكله الحصبه الالماني انها ممكن تعمل نقص في عدد الصفائح الدمويه بالنسبه للطفل اللي بيجيله ده دي حاجات نادره ما تبقاش كتير. آه، ممكن تعمل آه، التهاب في المفاصل. السلام عليكم
وبركاته أمة الله اتفضلي.
آه، دكتور بعد اذنك انا كنت عايزه اسال حضرتك انا لسه والده آه، يعني الطفل عنده 50 يوم تقريبا وعنده امساك باستمرار باستمرار باستمرار آه، ما بيعملش التواليت بتاعه غير ب آم، ببركة الكليسرين وانا مش عايزه اعوضه على القصه ديت فمش عارفه اعمل ايه فالدكتور قال لي احتمال كبير جدا يكون ما بيشبعش من الرضاعه الطبيعيه فكتب له آه، آه، لبن خارجي انا دوب لسه بديهوله بقالي يوم واحد بس قال لي علشان يشبع فلما يشبع احتمال كبير يعمل التواليت بتاعه فالكلام ده صح ولا غلط ولا اعمل ايه آه، قولا واحدا هذا كلام خاطئ يعني دلوقتي احنا اتفقنا انه الطفل ما ياخدش حاجه غير الرضاعه طبيعيه انت سمعتيني حضرتك في الحلقه الو آه، آه، فاهم حاجه يا امه الله انه طالما البراز بتاع الطفل طري وما هواش جامد يبقى احنا ما ما فيش ده مش امساك ولا حاجه في الفتره الاولانيه دي الطفل ممكن يقعد يومين ثلاثه اسبوع حتى ما يعملش لكن بعد كده لما بيعمل براز بيعمله طري يبقى ده مش امساك عشان اقول ان ده امساك لازم البراز يبقى زي الطوب يبقى حجر لو البراز مش كده يبقى ده مش امساك وطالما بيعمل البراز بتاعه مش آه، آه، مش مش مش متماسك بشده كده يبقى خلاص ده شيء طبيعي آه، جزء كبير من الحكايه دي هو انه آه، ال- عدد مرات الرضاعه تاني حاجه الاكل بتاع الام لو الام بتاكل اكل آه، زي الشاي والقهوه والبيبسي والشوكولاته الحاجات دي تعمل عند الطفل الموضوع ده وتخليه طول الليل يعيط وبطنه توجعه ومغص وما الى هذا فمهم قوي طبيعه اكل الام فاحنا بنقول للامهات اللي عندها طفل بطنه بتركن كده شويه انه الام تاكل كوسه ملوخيه برتقان الحاجات اللي هي بتعمل لين فهو الطفل بيعمل في الاخر فقط لا غير تاني نقطة أم عشان برضو الوقت ما يسرقناش أم محمد 11 شهر أسبوعين و- بورم في عينيه ده طبعا عايز ياخد يروح لدكتور العيون أو دكتور الأطفال يكتب له قطرة لعينيه لأنه محتاج طبعا قطرة عشان عينيه ما تتأثرش وليس له هذا الموضوع علاقة بالتسنين دايما احنا بنربط التسنين بكذا حاجه اول حاجه ان لما الطفل يجي له اسهال يقولوا عليه بيسنن لما يجي له سخونيه يقولوا عليه بيسنن وتحصل كوارث من تحت راسه يعني عينيه تحمر يقولوا بيسنن بعينيه هذا كلام خاطئ الطفل مع التسنين بيبتدي يحط اي حاجه في بقه لانه مع التسنين بيحصل اكلان شديد جدا في اللثه فيبتدي ياخد كل شيء في الارض كل شيء حتى انتوا تلاحظوا كده دي على طول في بقه او اي حاجه بياخدها يحطها في بقه وبالتالي بيبتدي يجيله نزلات معويه ويجيله التهاب في الحلق فاحنا نقول ده التسنين التسنين بريء من هذه الالتهامات برضو موضوع ان هو بيحط ايده في بقه ويرجع يحطها في عينيه فلو اي حد في الدنيا ريقه ده بقى كو- في اي مش يعني اي حاجه وبقايا ودخلت في عينيه لازم تح- عينيه تحمر فيقولوا ده بيسنن بعينيه هذا كلام ليس له اساس علمي يعني التسنين ما بيعملش اسهال التسنين ما بيعملش سخونيه التسنين ما بيعملش حمار في العين آه. الاستاذ ناصر من الاردن السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيفك يا دكتور؟
الحمد لله آه سؤال بس يا دكتور عندي ابني بس عنده سنتين ونص ورحت اوديه للدكتور قال لي عنده زلال عسكري عنده زلال على الكلى اتصال اتقطع مم. آه، يبقى احنا بنقول ان مشاكل الحصبة الألمانية في الطفل العادي انها ممكن تعمل نقص في الصفائح الدموية ممكن تعمل التهاب في المفاصل ممكن تعمل التهاب في المفاصل ممكن كمان تعمل آه، آه، مشاكل التهاب في ال- آه، التهاب المخي تعمل مشاكل في الأعصاب يعني ممكن يحصل التهاب في الأعصاب ممكن أخطر حاجة فيها إن هي ممكن تعمل ال congenital rubella syndrome اللي هي الطفل اللي مامته عندها حصبة ألمانية ممكن لا قدر الله يجيله مشاكل زي المية البيضاء التضخم الكبد والطحال عيوب خل- عيوب خلقية في القلب إيه، مشاكل في آه، آه، كرات الدم ال- ال- ال- البيضاء والحمراء والصفائح الدمويه يعني انا اقصد بيحصل مشاكل في كل اجهزه الجسم بالنسبه للطفل ده وغالبا الطفل ده ما بيكملش فبتكون سبب في ان احنا بنفقد الطفل بعد الولاده فمهم قوي ان احنا احنا قلنا ان الامهات اللي بيعملوا في الحقل الطبي لازم يلبسوا ماسك بالذات اثناء فتره الحمل سواء كانت ممرضات او سواء كانت طبيبات وما الى ذلك ال- الحمد لله التطعيم برضو بتاع الحصبة الألماني بيتاخد عند سن سنة وبيتاخد عند سن سنة ونص وهو تطعيم إجباري دلوقتي بيتاخد عند سن سنة وسنة ونص وهو بيمنع إن شاء الله آه، آه، المشكلة تماما لو واحدة حامل بقى تعرضت لطفل وهي ما كانتش اتطعمت قبل كده بنديها حاجة اسمها post exposure immunoglobulins ان احنا بنديها اجسام مناعية بحيث ان هي تمنع انه المرض يظهر احنا قلنا انه الفترة بتاعة الحضانة بتاعته بتبقى اسبوعين ثلاثة فاول ما الست يعني ما بيظهرش على طول اول ما الست تتعرض تاخد على طول مباشرة بعد تعرضها لطفل عنده حصبة ألمانية هذا التطعيم عشان يمنع ان شاء الله انه يحصل مشكلة بإذن الله العلاج بتاعها ولا حاجه هي اصلا مش مشكله هي ثلاث ايام هي بتقعد ثلاث ايام وبتختفي وخلاص لكن احنا شفنا انه تبعيات الحصبه الالمانيه هي اللي بتبقى مشكله وخطيره وبالذات للست اللي ايه للست الحامل برضو من ضمن الامراض اللي بتبقى فيها طفح جلدي على الجسم حاجه اسمها ال roseola ال roseola infantum ال roseola دي مشهوره جدا وللاسف هي بتعالج دايما بطريقه خاطئه ال roseola بتيجي بالظبط هي سببها حاجه اسمها herpes virus type 6 and 7 يعني آه، من انواع الهربس الفيروس الهربس نوع من انواعه فاهم حاجه انه هي بتيجي اكتر حاجه في من ست شهور لسنتين آه، بتيجي دايما في الخريف والربيع اكثر اوقاتها هو خريف والربيع الروزيولا بتبقى بتنتقل عن طريق برضو الجهاز التنفسي الدروبلت اللي هو الرذاذ المتناثر من فم الطفل المريض لطفل اخر ما يبتدي يجيله الروزيولا الروزيولا آه، شكل بيقعد الطفل اربع ايام بالظبط عنده سخونيه مره واحده الحراره تبقى 40 مره واحده يعني مش مثلا شويه ج- بط- بطريقه متدرجه مره واحده الحراره تقعد 40 واربع ايام وفجاه بعد اربع ايام يخلصوا الحراره تنزل الى الطبيعي تماما وكان شيئا لم يكن مع ظهور طفح جلدي يعني الاربع ايام بتوع الحراره دول مجرد اليوم الرابع ما يظهر طفح جلدي تختفي بيبقى دايما على البطن او الج- الجذع يعني فمجرد ما ظ- ظهر طفح الجلدي اللي هو عباره عن بطش حمراء موجوده على الجذع بيبتدي يختفي تختفي الحراره تماما ويعود الطفل آه، كما كان. خطوره ال- ال- الروزيولا دي في ان هي بتعالج على ان هي التهاب في الحلق او التهاب في الاذن او الطفل بنقعد ندي انتي biotics او مضادات حيويه وهي القصه ليست مضاد ليست م- مش محتاجه مضاد حيوي اساسا. اهم حاجه ان احنا نتحكم في الحراره. لانه اطفال كتير جدا بيجي لهم تشنج حراري بالذات الاطفال اللي عرضه ان هم يجي لهم تشنج حراري الاطفال اللي عرضه ان يجي لهم تشنج حراري من اكتر ال ال ال الامراض اللي بتسبب لهم الموضوع ده هي ال roseola لانه ارتفاع مفاجئ في درجه الحراره يقعد اربع ايام وينزل مره واحده الارتفاع المفاجئ مره واحده ده لدرجه حراره 40 مره واحده يؤدي الى حدوث التشنج الحراري فهي دي خطورتها الحقيقيه لكن ان احنا اتفقنا ان هي آه، آه، مجرد الطفح الجلدي ما بيظهر بيختفي آه، ال- آه، بمجرد الطفح الجلدي ما بيظهر او الرا- اللي هو الراش بيبتدي تختفي الحراره مباشره وعلاجها هو برضو زي ما احنا قلنا قبل كده ان احنا ندي سوائل واكل ما فيش علاج مضاد حيوي ما فيش علاج هو علاجها ان احنا ندي سوائل واكل خفيف وراحه لحد ما الطفل ايه يخف وخلاص واهم حاجه في الروزيولا زي ما احنا اتفقنا ان هي بتيجي من ست سنين لحد سن سنتين يعني اكثر آه، حد- آه، اوقات حدوثها بالنسبه للاطفال من ست سنين لحد سن سنتين تالي او رابع مرض آه، ممكن آه، نقول عليه هو حاجه اسمها السكارلت فيفر او الحمى القرمزيه الحمى القرمزيه هي بتعدي كتير قوي من غير ما تتشخص آه، هي مرض يعني يتميز بحاجتين بالتهاب في اللوز يعني واحد عنده التهاب في الحلق لوز عادي خالص بالاضافه الى ظهور طفح جلدي على الجسد له خصائص معينه آه، ال- ال- الحمى القرمزية أو السكارلت فيفر بتيجي برضو من سن سنتين لعشر سنين أكثر أوقات حدوثها وبتيجي أكتر حاجة في الربيع والشتاء يعني أكتر أوقات آه، آه، ظهور الحمى الرم- القرمزية أو حدوثها بيبقى في من الربيع والشتاء وتنتقل عن طريق الرذاذ المتناثر من الفم أيضا وفترة الحضانة بتاعت الم- ال- ال- الميكروب بتقعد يومين خمس أيام نلاحظ دايما أن دي قاعدة كده في الطب أن الأمراض البكتيرية فترة الحضانة بتبقى قصيرة يومين ثلاثة أيام أقصى حاجة خمس أيام لكن فترة الحضانة بتاع الفيروسات بتقعد فترة طويلة جدا الحاجات الفيروسية ممكن زي ما احنا قلنا الالتهاب الكبدي الوبائي ان الطفل ياخد العدوى النهاردة يظهر عليه المرض بعد شهر بعد 15 ل 50 يوم في بعض الأحيان نقعد 50 يوم لو يظهر عليه المرض واحد في فيروس بي أو فيروس سي ممكن يقعد أكثر شهرين ثلاثة يعني أنا أقصد إنه ال- ال- الملاحظة العامة إن الأمراض الفيروسية فترة الحضانة بتاعتها بتبقى قص... بتبقى طويلة جدا الأمراض ال- ال- البكتيرية زي الحمى القرمزية دي بتكون فترة الحضانة بتاعتها قليله من يومين الى خمس ايام يعني طفل اتش- اتعدى من طفل النهارده عن طريق الرذاذ المتناثر بعد يومين ثلاثه يبتدي يعيا اول حاجه الفتره التحضيريه بتاع اي مرض بكتيري بتبقى عباره عن سخونيه وحراره وصداع وغمام النفس وممكن يبقى فيه ترجيع وجع في البطن كل دي فتره تحضيريه بعد اليوم الثالث يبتدي يظهر المرض المرض عباره عن حاجتين عباره عن آه، انه في التهاب في الحلق نفتح بق الطفل نلاقي فيه التهاب في اللوز وفيه غشاء آه، او يعني في لون احمر مبطل للحلق واللوز والجزء بتاع ال- سقف الحلق وبنلاقي برضو انه آه، ال- ال- اللسان بيتغطى بطبقة بيضة يبقى ال- ال- ال- اللي هي الزوائد بتاعة اللسان باينة من طبقة بيضة يسموها حتى في المصطلح ال- في المصطلح ال- بال- بالانجليزي red strawberry او او او white strawberry white strawberry يعني اللي هي الفراوله البيضاء مفيش حاجه اسمها فراوله بيضاء بس هو بيبقى شكله زي الفراوله البيضاء ليه لانه ال... بيبقى متغطي بغطاء الغطاء ده لونه ابيض طالع منه حاجات حمراء كده بسيطه خالص كانها فراوله هي بيضاء فبعد ما الغشاء ده بيتشال بتبقى red strawberry او فراوله حمراء الغشاء ده بيتشال بعد كده في فتره اخرى من المرض ويبتدي يظهر اللسان كانه فراوله فعلا بس فراوله فعلا حقيقيه بقى يبقى في الاول بيبقى فيه غشاء مبطن للغشاء ابيض وبعد كده بيبقى يتشال فيبقى اول حاجه حدوث التهاب في الحلق والجزء الداخلي للفم مع تغطية اللسان بغشاء والغشاء ده بيتشال ويبتدي بعد كده يبقى لون اللسان عامل زي بالظبط الفراولاية الحمراء بعد كده آه، يبتدي يظهر طفح جلدي موجود في الجسم كله الطفح ده بيبدأ في الجزء بتاع ال- ال- ال- الرقبة مع ال- الحتة بتاعة اللي هي ال- تحت الإبطين وبعدين بعد كده بيبتدي ينتشر في كل الجسم مميزات الت- الطفح الجلدي ده إنه بيبقى عامل زي إحنا بنسميها في الطب زي جلد الوزة يعني إيه جلد الوزة بقى ده؟ هو في جلد للوزة يعني احنا بنقول دايما ان ان الوز بعد ما بيتشال منه الريش بيبقى الجلد بتاعه له ملمس زي عامل زي ملمس الصنفره فالجلد بتاع الطفل عنده الحمى القرمزيه بيبقى عامل زي جلد الوزه او عامل زي صنفره الصنفره بتاعه الايه الخشب او الحديد او فبيبقى في آه، يعني حاجه فسافيس صغيره جدا بنحط ايدينا عليه نحس ان هو بهذا الشكل ويبقى لونه احمر وبيبقى لونه احمر وبيبقى آه، برضو يعمل نفس الطفح الجلدي اللي احنا قلناه بتاع الحصبه وما الى والحاجات اللي احنا قلناها قبل كده الحصبه الالماني والحاجات دي برضو من الحاجات المميزه للطفح الجلدي بتاع الحمى القرمزيه انه بيعمل حوالين البق حته ب- ما يجيش في الحته دي ما يجيش في المنطقه دي خالص يبقى الوش كله احمر والجسم كله احمر او مبطش باحمر والحته دي تبقى ما فيهاش اي طفح فبان كانها بهتانه الحته دي وبيظهر في بعض الاحيان في المنطقه دي كده خطوط من ال- آه، بيقولوا عليها ال hyperpigmentation او اللي هي آه، خطوط كده ذات لون اغمق من لون الجلد تبقى موجوده في هذا المكان برضو من الحاجات المهمة انه مجرد ما الطفح الجلدي يظهر الحرارة تعلى اكتر يعني احنا قلنا في ال- ال- الحصبة اما طفح الجلد يظهر الحرارة بتعلى اكتر قلنا في الرزيولا انه مجرد ما الحرارة ما ما مجرد الطفح الجلدي يظهر الحرارة فورا تنزل وتبقى طبيعية هنا برضو في الاسكا في الحمى القرمزيه بيكون مجرد الحراره ما, ما ما مجرد ما الطفح الجلدي يظهر الحراره تعلى اكتر هي كانت موجوده فتبتدي تعلى اكتر من الاول مش تختفي زي الروزيولا عشان كده الروزيولا هي حالة مميزة مجرد أربع أيام حرارة عالية مجرد ما الطفح الجلد يظهر تختفي تماما الحرارة وكأن شيئا لم يكن آه، آه، مشكلة ال- ال- ال- الحمى طبعا القرمزية دي إن هي التهاب اللوزتين التهاب اللوزتين ده بيعمل مشاكل خطيرة جدا وإحنا كنا قلنا إنه آه، التهاب اللوزتين لما ما يتعالجش كويس بيجيب حمى روماتيزميه آه، على القلب وبي او في القلب يعني وبيجيب آه، مشاكل في الكلى فهي نفس القصه هو الميكروب اللي بيعملها هو الميكروب بيعمل اللوزتين بس بيعمل نوع مختلف شويه بيعمل طفح جلدي مع التهاب اللوزتين فمهم قوي ان انا اشخص التشخيص الصحيح ومن مشاكل برضو ال- ال- الحمى القرمزية انها ممكن يحصل الانتشار العدوى في المكان القريب إيه، اللي هو زي الاذن والفم والجيوب الانفية وما الى هذا والحمد لله وقت الحلقة خلص ان شاء الله المرة الجاية نكمل الموضوع بتاعنا وفي اخر الحلقة آه، بدعي ان ربنا سبحانه وتعالى ينصر اخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي كل مكان وأن يعز إخواننا في سوريا وينصرهم نص- نصرا قريبا عزيزا إن شاء الله ويحفظ مصر ويحفظ قائد مصر ويحفظ آه، أهل مصر جميعا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الصحة كنز لا يفنى والمسلم